أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا اللهم وإنا نسألك أن تكتب لنا الجنة بغير حساب اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم وارفع درجتنا في الجنة حتى نكون مع النبي محمد في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشيا ثم هذه الحلقة الرابعة عشرة في شرح العقيدة الطحاوية ووقفنا مع قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله والرؤية حق لأهل الجنة اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ابن القيم في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح في وصف الجنة لما جه يتكلم عن رؤية الله جل جلاله قال وهذا الباب أشرف أبواب الكتاب اللي هو باب إيه؟ النظر الرؤية الرؤية قال وهذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا وأعلاها خطرا وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة وأشدها على أهل البدعة والضلالة والرؤية هي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون ولمثلها فليعمل العاملون إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ألذ وأجمل وأمتع وأعظم نعيم لأهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم لذلك اعتقاد هذا لذة عاجلة اعتقاد انك انت هتشوف ربنا هذه لذة عاجلة من عاجل لذة الإيمان انك تستمتع انك عايش بتعاني ليه عشان اشوف ربنا لذلك الانسان اللي بيامل هذا وعايش على هذا الامل ان يرى الله في الجنه اشد شيء على نفسه ان يحرم هذه المتعه ده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل يقول وارزقنا لذة الشوق إلى لقائه الشوق له لذة ولذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يقول الإمام الطحاوي في العقيدة والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية زي عقيدتك دايما بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه شوف عقيدتك وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه يعني أنا قلت كتير احنا اخترنا العقيدة الطحوية تحديدا ليه؟ لجمال هذا الكلام للكلمات أو الجمل الفصل في القضايا سهولة حفظها والاستمتاع بهذا الترديد ترديد الكلام ده نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام ألذ شيء في الدنيا يا ناس الكلام عن ربنا متعة سعادة قرة عين واللي ما يعرفش نقول له جرب لأن اللي, اللي يدوق يعرف والمحروم هو المتعوف نسأل الله العافية الرؤية وعظمة الرؤية يعني سبحان الله العظيم أنا قلت مرة في وصف الجنة هم أربع خمس ست شرايط تقريبا أو حاجة في العدد ده دروس هنا الجنة قلت إن يعني آخر حاجة نقولها في موضوع الجنة إن الجنة مفاجأة الجنة كلها إيه؟ مفاجأة ما لا عين إيه؟ آه أي حاجة تشوفها الجنة لا غير كده ما اتشافتش تبقى إيه؟ مفاجأة فلذلك أيضا رؤية الله عز وجل دي إيه؟ مفاجأة أنت النهاردة لو تخيلتها ما تبقاش فجأة عشان كده قال لك لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا إذا كانت الجنة اللي هي الجنة بنقول لك غير اللي بيخطر بالك ده خالص لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم فما بالك الله يبقى إيه الموضوع مختلف تماما ما تفكرش تقول هنشوف ربنا طب هنشوفه ازاي ما فيش ازاي هي دي عقيدتك السلفية هي دي عقيدة أهل السنة والجماعة لا ندخل في أي شيء من الأسماء والصفات لا ندخل في ذلك متأولين بإيه بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا تفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه إزاي زي ما ربنا يريد فإنه ما سلم في دينه سبحان الله العظيم كنت أقول للراجل ده نفسي مرة تقول لي حاضر كل ما أقول له حاجة طب كده طب إيه رأيك لو عملنا كده يا ابني قول حاضر خدت بالك إزاي فإذا كان ده بشر بشر بيقول واحد اعمل كذا فأمر دنيا ممكن يكون دماغه أنضف من دماغي وهو أعلم مني في المسألة دي وممكن يكون هو الصح وأنا الغلط فما بالك بقى اللي قال لك أصلا والله يعلم وأنتم مش في المسألة دي قال لك لا تعلمون أنتم مش فاهمين حاجة لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم العواقب أنت ما تعرفهاش فعشان كده قال لك أطعني طاعة مطلقة سبحان الله العظيم المعنى اللي جاني في موضوع دي يمكن عشر مرة أكرر موضوع الناس اللي ماتوا في الحج نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يتقبلهم في الشهداء بقول إن الحج مبني على الطاعة المطلقة دون أي تدخل عقلي فيه فربنا سبحانه وتعالى الإشارة اللي بنشير بيها دايما قال لك تطوف حوالين حجر وتقبل حجر وترجم حجر بحجر ليه اسمع كلامه بس لا لا شوف كمان يوم عرفة الحج ايه عرفة يوم عظيم جدا ويدنو ربنا من أهل الموقف يباهي بهم الملائكة يوم عرفة يوم الحج الأعظم يوم الحج الأكبر اليوم ده ربنا يشترط على الحجاج انهم يخرجوا من الحرم لو دماغي طب ما يا رب ده يوم عظيم ما تخلينا قاعدين جنب بيتك صح ولا لا بدماغنا احنا كده نقعد جنب بيتك نقعد في الكعبه مش ده افضل مكان فيجتمع شرف المكان وايه وشرف الزمان وادعيك بقى هنا وتقرب لي هنا لا اطلع بره اللي يقعد في الحرم يبطل حجه مش في الكعبة في الحرم لازم تخرج إلى الحل سبحان الملك ليه تسمع كلام مفيش ليه سبحان الملك ويوم عرفة اللي عمال تعظم فيه وتكبره والحج عرفة مش أفضل يوم في السنة يطلع أفضل يوم في السنة إيه يوم العيد يوم ما تتحلل ما يبقاش افضل يوم وانت محرم ده افضل يوم ايه يوم ما تتحلل من الاحرام الله اكبر طيب يعني ده الواحد المفروض بقى يحرم اليوم ده عشان يحتفظ بحرمة اليوم لان اللي هيتحلل ده قال لك لا يحرم صيام اليوم ده لا المحرم ولا غير المحرم افضل ايام السنة برضه ده كله ليه لتعبيد العقل عشان دماغك تبقى دي تربية الإسلام دي العقيدة بقى يا ناس أنا قلت كده إن كتير من مشايخنا والدعاء أكرمهم الله وأنا بحبهم في الله وهم إحنا لا نساوي فيهم نعل لكن بعض الناس بيعقد العقيدة العقيدة عايزة تتبسط للناس بس فاهمها بالراحة كده بمنتهى البساطة بالأمثلة الواضحة عشان كده المشكلة اللي قالها قال ايه قال مشكلة ان العقيدة تبقى واقعية في الواقع مش قادر يستعمل عقيدته في الواقع ليه لانه حفظها جمل ما فهمهاش واقع هي دي العقيدة ان انت عقيدتك بتقول لك ان دماغك دي عبد لما سألوني النهاردة عن فلان من الناس قلت لهم مشكلة فلان دماغه مش كده؟ مشغل دماغه في الدين شغل دماغك في الحدود احنا قلناها قبل كده المثال ده قبل كده ان واحد رايح يسور العمدة فرايح بالحمار فيركب الحمار لحد دوار العمدة يجي عند دوار العمدة ويعمل ايه ينزل ويربط الحمار ايه بره ويدخل محترم حافي قلع جزمة لكن لو دخل بالحمار على العمدة هيرميه بره وهو حماره فدماغك ده هي الحمار اللي يوصلك لربنا وساعة ما توصل عند ربنا تعمل ايه تربط الحمار بقى وتدخل حافي ولله المثل الاعلى في السماوات والارض هو العزيز الحكيم في الشاهد ايه ان العقيده بتقول لك كده ان العقل ده عبد له حدود زي ما عينيك حدودها انها ما تشوفش اللي ورا الحيطه دي زي ما ودنك حدودها انها ما تسمعش اكتر من المسافه دي فكذلك عقلك حدوده ما يفهمش اكتر من ايه من الحد ده فقال لك وقف عقلك عند حد اسكت وتيجي احيانا لمخك وتقول له ايه اخلص خالص اخلص ما تتكلمش ما تعترضش فانه ما سلم في دينه ها الا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم خليك فاهم إن آيات الصفات أمروها كما جاءت التسليم المطلق والتسليم أسلم أه وصلنا إلى شرح الآيات وبقية الأحاديث في مسألة الرؤية يقول الشيخ ده الإمام أبو العز الحنفي شارح التحوية وأما الأحاديث عن النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن متواترة المتواتر هو الذي رواه العدد الكبير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب ده تعريف الحديث المتواتر مش كده اسمه معاذ تعريف المتواتر ايه هو الذي رواه العدد الكبير عن العدد الكبير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب فالتواتر ده بيفيد العلم اليقيني يعني لما يقول لك حديث متواتر يبقى كده العلم ده يقينا عشان كده العلماء يتكلموا في او بعض الناس يتكلم في حديث الاحاد والحديث المتواتر هل الحديث الاحاد يؤخذ منه عقيده ايوه يؤخذ منه عقيده لكن لما يبقى حديث متواتر بقى يكون اشد توثيقا منها حديث ابي هريره ان ناسا قالوا يا رسول الله صل عليه لو صلوش على النبي ليه صلى الله عليه وآله وسلم أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ودي حاجة جميلة وحاجة حلوة إن أنا ألاقي حد بيفكر زيي سبحان الله العظيم عارفين لما تابعي كان قاعد كده مع الصحابي وقال لو أدركت رسول الله لسألته قال عما قال لسألته ما النجاة في هذا الأمر قال لو أنا سألته أنا سألته ما النجاة فقال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى شفتوا حلوة ازاي ربنا سبحانه وتعالى اختار الصحابة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارف وانا بشرح مرة حديث حديث اصحاب الغار الثلاثة الذين كانوا على سفر ف آواهم المبيت إلى غار فنزلت صخرة فإيه فسدت باب الغار فبشع الحديث ده وفي الأول خالص مسألة التوسل فقلت أنا لما قرأت حديث يضحك ربنا وقفت لحظة كده وبعدين قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الكلام ده مثلا وأنا عندي 17 18 سنة كده ف احيانا وانت بتقرا كده تلاقي الجمله تشكل عليك وبعد سطرين ثلاثه تفك فسبحان الله العظيم بقيه الحديث فقام اعرابي فقال يا رسول الله او يضحك ربنا قال نعم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال الاعرابي لن نعدم من رب يضحك خيرا اللي يجي بعد كده بيقول لك الضحك معناه الرضا تقول له ايه ما ينفعش صح كده ولا لا ما ينفعش لان الراجل لما قال له ايه او يضحك ربنا كان يقصد الضحك اللي انا عارفه فالرسول اكد له قال له نعم والراجل بنى عليها ورتب عليها ان ادام ربنا بيضحك يبقى خير خلاص لما قلت الجملة دي في المسجد قام راجل قال لي يعني شوف أحييتني أحياك الله أنا أزهري خمسين سنة وما كنت أدين لله إلا بعقيدة الأشاعرة وبقول عليكم جماعة ضلالية ما بتفهمش حاجة فشفيتني بهذه الجملة هي مش مني وإنما منين ده رزقه جاي له وكلام النبي ولعله قرأه إيه مئات المرات وعشرات المرات وبل بالعكس ده أعد رد عليه لكن زي ما بقول لك كده إن لما لقى الأعرابي سأل نفس السؤال أو يضحك ربنا لن نعدم قال لا ده الصحابة دول ما كانوش ملائكة بقى دول كانوا بيفكروا إيه بيفكروا زينا أهو يبقى اللي يشفيهم ايه يشفينا سبحان الله العظيم مش ده برضه اللي شفى الله عز وجل به الخليفة المتوكل اللي ربنا اكرم المسلمين بيه ورفع بيه الغمه في مساله خلق القران كان بيمتحن الناس على خلق القران فدخل له واحد قال له بمنتهى البساطه قال له هذا الامر اللي هو ايه القران مخلوق ولا القران كلام الله قال له هذا الامر هل كان رسول الله وابو بكر وعثمان يعلمونه ام يجهلونه قال له بل كانوا يعلمونه قال هل امتحنوا عليه الناس قال لا قال افلا يشرعك ما وسعهم الله امال انت بتمتحنوا عليه ليه فقال اخرجوا الرجل اخرجوا عني وظل يقول افلا يسعك ما وسعهم هذه كلمة تشكيك برضه في المسائل دي الصحابة دول مش كانوا بشر وكان دماغتهم زينا كده برضه لا هي كانت انضف شوية بس أفلا يسعك ما وسعهم وكل مسائل اللي تخطر بالك سألوا فيها يعني شو المسألة دي أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا لو هما ما سألوهاش برضه كانت إيه هتخطر على بالنا هو احنا هنفضل نعبد ربنا كده بالغيب مش هنشوف ربنا ابدا الواحد نفسه يشوف ربنا صح كده ولا لا فيجي لك الشفاء عشان كده العلم ده يا جماعه دواء دواء شفاء ان ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله فقال صلى عليه صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك سبحان الملك انت لما بتبص للقمر في حاجة تضرك لا اه شوف ربنا كده مش هتتحرق يعني اصل احنا في دماغنا ايه فلما تجلى ربه للجبل ها جعله دكه فلو ربنا سبحانه وتعالى تجلى لك تبقى دكه لا مش هتضر والشمس كذا زي ما تشوف الشمس يا جماعه دي تريح قلب المؤمن وزي ما قال ابن القيم أقرها لعيون أهل السنة وأشدها على أهل البدع تلاقي المبتدع لما يسمع الكلام ده ازاي مش المبتدع المتأول اللي المفتون اللي دماغه شغالة تلاقيه يتعذب بالكلام ده يعني لما تقرأ أحيانا بس ما كنتش أحب أسوق الحاجات دي إن واحد مثلا من من المعتزلة أو من الجهمية جيب يقرا في المصحف الرحمن على العرش استوى فقعد يحكها بضفره بتوجعه وبالنسبه لنا تشرح صدورنا وتسعدنا والله ساعات فنفس الشيء هنا ان المبتدع يقعد يفكر سبحان الله العظيم يمكن قلت المثال ده والنموذج ده قبل كده اكتر من مره في صفات المنافقين الجدد التأول للتملص وعايز يفلت من الدين بس الدين تلاقيه مثلا يسوق حديث ايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أذهب مع آخرين معنا حزم من حطب نحرف على قوم لا يشهدون الصلاة معنا بيوتا تيجي يقول لك ايه هذا الحديث فيه دليل على أن صلاة الجماعة ليست بفرض عين ليه؟ يقول لك ما الرسول هو هو والصحابة كانوا يروحوا يحرقوا الناس يبقى مش هيصلوا جماعة ايه رأيك بقى؟ يا ابني بقى الرسول قايل الحديث ده عشان يديك دليل انك ما تصليش جماعة شوف الفتنة الرسول بيقول هيولع في اللي ما يصليش ثم انت تقول لي في دليل على انك ما تصليش شيء عجيب والكلام ده منتشر في اوساط الاخوه وفي الكتب اقرا نيل الاوطار الشوكان ويسوقها كثير من الناس لكن لما يبقى بنتعامل مع النصوص زي احجار الشطرنج برص عشان كيس ملك ما هو احنا احيانا كده تلاقي طلبه العلم بيتعاملوا مع النصوص كده مع الايات والاحاديث كده ان هو عايز يغلب ولو قالوا كذا اقول لهم كذا ولو قالوا كذا اقول لهم كذا ولو عملوا كذا أقول... هي لعبه فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله اللهم سلمنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحديث أخرجه في الصحيحين وحديث الصحيح بن المتقدم رواه مسلم ومن حديث علي بن حاتم وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له أخرجه البخاري في صحيح الأحاديث في مسألة الرؤية متواترة وجميلة ورائعة وأنا بأحيي لك كتاب أحد الأرواح إلى بلاد الأفراح بتاع ابن القيم ذكر فيه أدلة كتير جدا واستخرج فوائد عظيمة جدا في الباب اللي هو باب إيه؟ الرؤية باب رؤية الله عز وجل فما فيش داعي في باب العقيدة ان احنا نكتر الايه الادلة راجعها ولان المسألة انا انا احيانا في بعض المسائل في العقيدة يعني لما جه في المسألة اللي فاتت وقال مسألة القرآن كلام الله غير مخلوق فيها سبعة اقوال قلت ولا سبعة ولا قولين هو قول واحد القرآن كلام الله غير مخلوق سبعة اقوال بتاع ايه ربنا يقول لي كلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله وأنا أقول فيها سبعة أقوال ما تخلي اللي يقول يقول هي فيها إيه؟ فيها قول واحد إن القرآن كلام الله غير مخلوق مسألة منتهية خلصت فكذلك في باب الرؤية هي فيها آية واحدة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وانتهت القضية خلصت ما فيهاش أقوال بقى والاحاديث قدامك زي ما كده عايز الاحاديث سبحان الله العظيم ابن القيم ده, ده شيخ عجيب جدا الراجل ده والله ذكر آية قول الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه إيه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل ذكر سبعة وجوه من دلالة الآية على رؤية الله عز وجل في الجنة يقول الشيخ هذا وليس تشبيه رؤية الله عز وجل برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي وقوله بغير إحاطة ولا كيفية هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما قال تعالى لا تدركه الأبصار وقال تعالى ولا يحيطون به علما يبقى تعلمه ولا تحيط به علم وتراه ولا تدركه ببصرك نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا الرؤية في الجنة نستكمل اللقاء القادم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله